السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين ليبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه مصابيح الدجى نجوم الدجى ومصابيح الهدى وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان لهم تبعا وسلم يا ربنا عليهم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة وموضوع هذه الحلقة رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة حبايبي في الله حدثتكم في اللقاء الماضي عن الأخ المفضال الداعية عبد الله بانعمة هذا الشاب الذي ابتلي في شرخ شبابه وفي مقتبل عمره ببلية عظيمة في جسده نتج عنها شلل كامل في كل بدنه تعطلت تقريبا كل الجوارح عدا اللسان والعين والأذن والحمد لله رب العالمين وكيف أنه استقبل البلاء بصبر وتسليم ورضا فتحولت المحنة إلى منحة وكيف أنه أقبل على القرآن يحفظ ويتلو وكيف أنه أقبل على العلم يتعلم ويجود وكيف أنه انطلق في الدعوة إلى الله عز وجل وسافر من بلد إلى بلد ولكم اهتدى على يديه بفضل الله عصاه بل أسلم على يديه رجل هندوسي وامرأته والحمد لله رب العالمين وكانت هذه الحلقة حلقة مباركة استقبلها الناس والحمد لله استقبالا حسنا وجاءتني الاتصالات الكثيرة تشكر هذا العمل وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم هذه الحلقة دفعتني لأن أتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة سيما بعد أن قرأت إحصائيات مرعبة عن عدد المعاقين على مستوى العالم أنا عايز اللي شايفني دلوقتي لو سألته أنت متخيل في كم إنسان معاق على مستوى العالم أقول لك عشرة مليون مثلا عشرين مليون مثلا خمسين مليون معاق على مستوى العالم تخيلوا المعاقون على مستوى العالم وصل عددهم إلى 500 مليون معاق الله أكبر إن لله وإنا إليه راجعون تقريبا ثمن العالم من المعاقين والمصيبة أن معظم هؤلاء 80% من المعاقين على مستوى العالم من العالم الثالث يعني من بلاد العرب أيضا ومن بلاد المسلمين أيضا ثم قرأت إحصائية أرعبتني عن عدد المعاقين في مصر منظمة الصحة العالمية في عام 2009 قالت إن عدد المعاقين في جمهورية مصر العربية وصل إلى عشر مليون معاق الله أكبر يعني بين كل عشر مصريين سنجد واحدا معاقا إما أنه ابتلي في فقد عينيه أو ابتلي بالصمم والبكم أو فقد طرفا من أطرافه أو أصيب بفقدان جزئي أو كلي للعقل فأصيب بإعاقة ذهنية هذه مصيبة عشر مليون معاق في مصر ده احنا 80 مليون على بعضنا 10 مليون يبقوا كام في المية دول 10 بالمئة 10 مليون مصري معاق وكل معاق من حوله والد ووالدة وزوجة وأبناء وإخوة وأخوات ابتلوا أيضا في أبنائهم في إخوانهم كل أم ولدها معاق ابتليت كل أب كل زوج كل ابن يعني المصيبة كبيرة لذلك كان هذا اللقاء عن ذوي الاحتياجات الخاصة وأنا ما أحبش أقول معاق لكن إيه معنى الإعاقة لغة؟ الإعاقة لغة معناها الحبس والصرف طيب من هو المعاق؟ المعاق هو الذي أصيب بابتلاء في بدنه أعاقه عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية كسائر الناس الأسوياء ففقد عينيه أو فقد سمعه أو فقد طرفا من أطرافه أو أصيب بإعاقة ذهنية جزئية أو كلية أنا هرجع وأقول ما بحبش أقول معاق أنا أقول هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عارفين ليه؟ لأن المعاق في الإسلام من هو؟ من هو المعاق في الإسلام؟ المعاق في الإسلام هو الذي رزقه الله بعينين وأذنين وشفتين ولسان ويدين ورجلين وسخر الجوارح في معصية الله عز وجل كل كافر معاق كل من عصى الله معاق معوق كل من رزق بالجوارح بالعافية في الجوارح وسخرها في معصية الله ده معوق واحد ربنا اداله صوت ندي بدل ما يحفظ بيه القرآن بدل ما ينشد بيه انشوده تحث على فضيلة تأمر بخلق استخدم نداوة الصوت في الغناء في صد الناس عن الله عز وجل إنسان ربنا اداله ايدين بدل ما يعين بها ضعيف بدل ما تبقى ايد عرقانة في عمل حلال ينفع الأمة بقى يبلطج بعضلاته على الناس عنده بلح في ايديه وعنده عضلات بقى يبلطج ده معوق في الإسلام هذا هو المعوق وقس على ذلك وإن شئت أن تتأكد من هذا الكلام فاقرأ معي قول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في ناس عندها عينين والنظر ستة على ستة وعميان أعمى عن الحق الهدى قدامه طريق الهدى أمامه الأئمة يصرخون فيه إلى الهدى ائتنا يقول لك لا أنا مش عجباني الشريعة الإسلامية أنا واد ليبرالي مخلص أنا واد علماني مطقطق ده أعمى كل من تنكب طريق الله أعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور واقرأ معي هذه الآية قال رب العالمين آية عجيبة أوي والله قال رب العالمين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها عقل ذري بيجيب الجنيه من بق الأسد واد عفريت ومخلص لكن عند طاعة ربنا من أغبى الناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها عنده عينين بس أعمى ولهم آذان لا يسمعون بها شوف ربك حكم عليهم بإيه قال أولئك كالأنعام دول زي البهايم بل هم أضل كل من رزق بجوارح بعافية وسخرها في معصية الله وصرفها عن الغاية التي خلقت لها ربنا قال عن الإنسان اللي كده ده مش بني آدم ده بهيمة والبهيمة أحسن منه أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام ليه؟ لأن البهيمة تعرف ربها البهيمة تذكر ربها البهيمة تسجد لربها البهيمة لا تعصي ربها البهائم بتذكر ربنا اي والله قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم البهيمة بتسجد اي والله حتى الشجر بيسجد حتى النجوم بتسجد قال تعالى النجم والشجر يسجدان إذا المعاق في الإسلام هو من رزق بالعافية في الجوارح واستخدمها في حرب الله وعصى بها مولاه كل أهل النار وهم داخلين جهنم يقول لك ده احنا كنا معوقين كان عندنا عقول ما بنفهمش بيها وعندنا عينين وعندنا أذنين لا بنسمع ولا بنشوف اقرأ معايا الآية دي قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعير عرفت ليه أنا ما احبش أقول معوق لأن المعوق في الإسلام مش اللي فقد عينيه أو فقد إيديه أو رجليه لا المعوق هو من كفر بالله المعوق هو من عصى مولاه المعوق هو الذي استخدم نعمة الله عليه في الجوارح في معصية الله وفي مبارزة مولاه بالذنوب وبالمعاصي طيب واحد يسألني سؤال ليه يا أخي ربنا ما خلقش الناس كلها في عافية يعني لازم واحد يبقى مشلول ولازم واحد يبقى أعمى ولازم واحد يبقى أصم ولازم واحد يبقى أبكم يعني لازم واحد يبقى معوق ذهنيا يعني لازم واحد تتقطع له إيد طب لماذا لم يسوي ربنا بين خلقه في نعمة الجوارح لما خلناش كلنا نموذج واحد في قمة العافية ما حكمة الله في خلق آفة أو نقصان في الإنسان إيه الحكمة يعني اسمع الجواب أولا من حكم الله في خلق آفة في بعض البشر ابتلاء للمصاب ولأهله امتحان اختبار ابتلاء ورب العالمين يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والله يبتلي بالعافية ويبتلي بالمرض الله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر الله يبتلي بالنعمة ويبتلي بالنقمة ابتلاء يا أخي فإذا صبر المبتلى على هذا البلاء اسمع الأجر بقى روى أحمد في المسند والحديث صحيح قال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة الابتلاء ده طهرة من الذنوب رفعة للدرجات تكثير من الحسنات تكثير للسيئات غفران للذنوب بشرط الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هو احنا نملك في نفسنا حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقد ابتلي من قبلنا أنبياء أولم يبتلى أيوب عليه السلام في كل بدنه عدا القلب واللسان وقعد عيان 18 سنة أصعب حالة مرضية على مستوى العالم كانت حالة سيدنا أيوب يا من ابتلاك الله بالعمى ربنا مش بيكرهك اصبر عشان ربنا يغفر لك الذنوب سيدنا يعقوب ابتلي بالعمى وعاش في العمى سنينا يبقى الحكمة الأولى من البلاء من الآفة في خلق الناس ابتلاء اختبار ثانيا هذا البلاء فيه تذكير للغافلين بنعمة رب العالمين آه ولذلك السنة علمتنا لما نشوف حد مبتلى نقول إيه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا فلولا السواد ما ظهر البياض ولولا الظلام ما عرفت قيمة النهار ولولا المرض ما عرفت قيمة العافية فلما تشوف حد مبتلى تاخد بالك من نعم ربنا اللي مغرقاك من ساسك لراسك ثلاثة من حكمة الله في ابتلاء البعض في أبدانهم أنه يحب سبحانه أن يعبد بالشكر والصبر ربنا يحب أن يعبد من البشر بعبادة الشكر وبعبادة الصبر فأن ربنا عفاه يشكر واللي ربنا ابتلاه يصبر وخيرهما أتقاهما قال رب العالمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم أربعة من حكمة الله في خلق آفة في بعض البشر أن يعلم جميع البشر أنه سبحانه قادر على ضرهم وقادر على نفعهم قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ربنا يقدر يضرك ويقدر ينفعك ولا يقدر أحد أن يضرك أو ينفعك إلا بقدر الله وإلا بأمر الله خمسة من حكمة الله في تسليط آفة على إنسان قد يكون عقوبة مؤقتة لعلك ترجع وتتوب ما هو سعادتك طول ما صحتك بومب مش عارف ربنا طول ما انت ماشي على رجليك وعندك عضلات وبتقول يا أرض هدي ما عليك يأدي مفتري يوم ربنا يسلط عليك داء يسلط عليك مرض فتأتي زاحفا إلى بيته فتأتي زاحفا إلى مسجده طب هو ليه ابتلاني بالبلاء ده عقوبة فركة أذن قرصة ودن يمكن ترجع بس بذنوبك على بعض الناس مش على كل الناس كما قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو كما قال ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذا في حال المجرمين في حال العصاة إنما الناس بتوع ربنا الطيبين ممكن يبتلوا تكفير للذنوب ورفعة للدرجات واحد حكى لي عنه أحد أقاربي واحد كان صوته جهوري قوي وكان مدخن كل يوم بيحرق علبتين ثلاث علب سجاير وكل ما حد ينرفزه يسب الدين سب الدين ده عنده يعني أقول لك إيه كان نفس ربنا ابتلاه بسرطان الحنجرة فخلعوا حنجرته بطروها عشان ما يموتش دلوقتي تاب وأناب وبقى يصلي بيكتب لبعض أصحابه لهم نفسي صوتي يرجع لي ولو لدقيقة واحدة عشان أقول بيه ولو مرة واحدة لا إله إلا الله عقوبة جابته بيت ربنا ستة من حكمة الله في تسليط بعض الآفات على بعض البشر قلت عقوبة للغواة وتحذير من التمادي في المعصية لمن فيهم خير وغلبت عليهم شقوتهم اسمع ربنا يقول إيه اسمع دي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يمكن يرجع يمكن يتوب آه أحد الظرفاء بيقول لي واحد كان مسؤول كبير ومفتري فرفدوه وخدوا فلوسه لأنه كان سارقها وبقى قاعد على الرصيف يبيع جرجير بس هو متجبر فكان يبيع الجرجير يقول للناس جرجير يا كلاب لسه برضه ايه النفخه الكذابه او زي الراجل التركي اللي حاج خدوا فلوسه كلها بعد الثوره وفي خدامه اصيله بس عايشه معاه فهيموت من الجوع قالت له تعالى يا سيدي اشحت عليك لا انا تشحتي علي انا قالت له هتموت من الجوع فهو ماشي متعنطص برضه فبقت الخدامه تقول حسن لسيدي وسيدي احسن منها هو ماشي وراها بالمنشة يقول بزمان بزمان يعني انت مش عارف ربنا طول ما انت في عافية فممكن ينزلك على جدور رقبتك عشان ترجع عشان تعمر المسجد عشان تبطل ظلم هذه من حكم الله في خلق الآفة طيب ما هو الواجب الشرعي على كل أحد ابتلاه الله عز وجل بإعاقة واحد ربنا ابتلاه فقد عينيه فقد سمعه أصيب بالبكم فقد إيديه أصيب بشلل حصلت له إعاقة معينة يعمل إيه الواجب عليه أولا أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ربنا كتب لك ده قبل ما تيجي الدنيا أصلا فسلم واستسلم وارضى واصبر عشان تفوز بالأجر قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير اثنين واجب عليك تصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تقول كده اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها ثلاثة واجب عليك تتأسى بأهل الابتلاء من قبلك مش انت لوحدك هو في حد كان صالح وبيصلي وبتاع ربنا وربنا ابتلاه قبلي طبعا ده أنبياء يا عم بقول لك سيدنا أيوب العيا جه في جسمه كله عدا القلب واللسان وقعد مريض 18 سنة وكانت حالته أصعب حالة مرضية في التاريخ وهو من؟ وهو الذي قال الله فيه نعم العبد إنه أواب نعم العبد طب يا رب تسلط المرض على نعم العبد ليه رفعة لدرجته تكفير لسيئاته عشان يبقى نموذج يحتذى به عند الصابرين مش انت لوحدك اللي ربنا ابتلاك بفقد البصر ده في انبياء حصل لهم كده سيدنا يعقوب فقد بصره مش انت لوحدك ده في ائمه عبد الله بن عباس اتعمى في اخر عمره عبد الله بن عمر فقد بصره في اخر عمره سعد بن ابي وقاص المبشر بالجنه فقد بصره في اخر عمره عبد الله بن ام مكتوم الاعمى كان النبي اذا راه بسط له العباء وقال تعالى اقعد يا من عاتبني فيك ربي شفت الاسلام بيحترم الناس اللي ربنا ابتلاهم ببعض الآفات إزاي ربنا بيعاتب النبي كرامة لمسلم أعمى جاء يطلب العلم فأجله النبي فكان الذي كان أدي صحابة هم فقدوا البصر ابن عباس ابن عمر سعد بن أبي وقاص عبد الله ابن أم مكتوم عمرو بن الجموح صحابي كان أعرج طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة كان أعرج ربعي بن عامر كان أعرج الإمام عطاء بن أبي رباح كان أعرج وأعور وأسود وذميم الخلقة وهو من؟ هو الذي كان ينادي في في مكة لا يفتي إلا عطاء ابن أبي رباح سيدنا أبان ابن عثمان ابن عفان كان أصم وأحول وأبرص موسى بن نصير اللي واحد بس من رجالته واحد بس من رجالته فتح اسبانيا طارق بن زياد ده قائد واحد من رجالة موسى بن نصير موسى حاكم شمال افريقيا كلها فاتح اسبانيا كان اعرج ويقود الجيوش موسى بن نصير الامام الزمخشري اعرج الامام الترمذي الامام الترمذي اعمى الرحالة ماجلان أعرج رئيس أمريكا روزفلت أصيب في آخر عمره بالشلل الأديب مصطفى الرافعي مصطفى الرافعي كان أصم أقول لك مين تاني ابن باز فقد البصر الشيخ عبد الحميد كشك فقد البصر وعلمه الدنيا في واحدة أمريكية اسمها هيلين كيلر هيلين كيلر الست هيلين كيلر دي اتولدت عمية وأصيبت بالصمم وبالبكم لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم يعني السمع ضعيف جدا ومع ذلك تحدث الإعاقة تحدت الإعاقة وتعلمت الكتابة والنطق وتعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية مش ل... أنت مش لوحدك مالطا ما خربتش يعني مش نهاية العالم ما تيأس من رحمة ربنا اكسر الإعاقة ولا تيأس أبدا من رحمة الله حبيبي في الله فقد البصر مش نهاية الحياة فقد إيد أو رجل مش معناه أنك تنتحر وتموت نفسك لا تيأس المسلم ما يعرفش اليأس أكتر إنسان عنده أمل وعنده تفاؤل المسلم يا أخوانا اليأس في الإسلام أخو الكفر اسمع إلى قول الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ما عندناش في الإسلام يأس أبدا قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اليأس في الإسلام شقيق الكفر اليأس في الإسلام أخو الضلالة مش معنى فقد بصر أو سمع أو إيد أو رجل إنك تنتحر انك تكتئب انك تتقوقع على نفسك انك تعتزل الدنيا انك تنتحر لا روى البزار والطبراني وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له رجل عفوا يا رسول الله ما الكبائر واحد بيسأل النبي ما الكبائر قال الشرك بالله الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله وإليكم أحبتي في الله نماذج الأستاذ محمد البطريق المخرج هيفرجنا على نماذج لناس ربنا ابتلاها بالإعاقة نعم ربنا ابتلاها بالإعاقة فكان عندها إرادة واستعانت بالله وكسرت, وكسرت حاجز الإعاقة اللي انتم شايفينه ده طفل شاب اسمه يوسف أبو عميرة من فلسطين فاقد الإيدين والرجلين شوف طلع السلم إزاي ومع ذلك يتعلم ومتفوق في الدراسة ويكتب بخط جميل ويقول الشعر الدنيا ما انتهتش عند يوسف مع أنه فقد إيديه ورجليه شايفين طلع السلم إزاي يا إخواني يا ناس حسوا بالنعم اللي ربنا اداها لكم يا كل صاحب يدين ورجلين شفت الراجل طالع ازاي حسيت بنعمة ربنا عليك شوف كمان بيلعب كورة ما شاء الله ما شاء الله جوين تمام ما شاء الله شوف ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يبتكر أسباب عشان يتعايش شوف هو نازل شوف هو نازل شوف الله أكبر الله أكبر ومع ذلك رايح المدرسة ومن المتفوقين اسمع اسمع اللي هيقوله دلوقتي ايه المدرسة زحف غير اروح على المدرسة العلم التطور يعني هلقيتها ايش فايدتي وانا قاعد في الدار
الله أكبر الله أكبر هل شعرت بنعمة ربنا عليك يا صاحب اليدين يا صاحب الرجلين حسيت يا صاحب الهمة الدنيئة شفت الولد مكافح وعنده أقول لك إيه عنده همة عالية إزاي في طلب العلم النموذج الثاني ده أعجب ده راجل مصري بيصلح ساعات فاقد ايديه الاثنين وبيصلح ساعات بايه برجليه الله اكبر كسر كسر الإعاقة عنده إرادة من فولاذ شوف بيشغل المفك بصابع رجليه وبيفك الساعة بينظفها ويشيل الحجر على جنب اهو ما شاء الله ما شاء الله عجب هذا من أعجب ما رأيت في حياتي في شأن الذين كسروا حاجز الإعاقة إنه بيصلح الساعة وانتوا عارفين إن الساعة يعني تصليحها أمر دقيق جدا وهو بصابع رجليه ربنا أعانه ويسر له السبيل وهداه لما يصلح به معاشه وبيصلح الساعات برجليه هينظفها دلوقتي يغسلها وينظفها نعم شاء الله آه. ويتوضأ برجليه ويرد على التليفون برجليه وعاش جعل مكان ايديه رجلين واستعان بالله ولم يتقوقع ولم ييأس ولم ينتحر وتعايش إن شاء الله سبحان الملك في آه نماذج أخرى أعجب من هذا آه شوفوا راجل من الهند مسلم أو من باكستان آه فقد دراعاته الاثنين أنا عايز أوريكم إزاي تعايش مع هذه الإعاقة وإزاي بيتوضى يغسل وشه برجليه ويستنشق برجليه أنا يعني أستاذ محمد يورينا الراجل الفاضل ده وفي خفة ظل عجيبة شو بيتوضى إزاي برجليه يا تارك الصلاة متى تعتذر يا من يتقاعس عن الصلاة متى يفيق شوف وبيمزح مع أصحابه شوف بقى كده بيتمضمض شوف هيستنشق ازاي هي... هيستنشق بصوابع رجليه بص بص شوف بيمسح مناخ دي, دي, دي رجل يا اخوانا دي مش ايد بيغسل وشه برجليه شوف ادي بيغسل رأسه برجليه نعم ودانه الاثنين وبيمزح مع أصحابه شوف روح الدعابة وشوف بقى اللي جاية دي كده هو كده خلاص غسل رجليه وخلص الوضوء وقام يمزح وهيسلم علينا بقى فبيحيينا برجليه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله آه عندنا نموذج آخر آه جه هنا في قناة الرحمة آه شاب اسمه أحمد عنده إعاقة ذهنية جزئية ومع ذلك حفظ القرآن الكريم كاملا ومش كده وبس ويحفظ القرآن للشباب أنا عايز الصوت بس نسمعه يا شيخ أستاذ محمد لو تكرمت
يا أيها الذين آمنوا أنطيقوا القلوب حلت لكن ليلك الأنعام إلا لا عليكم غير إلا قلبي وأنقذكم إن الله يريد يا أيها الذين آمنوا لا تألوا طائر الله ولا الطائر ولا الهدي ولا القمر ولا أن البيت الأراه يقرون قلبا ودي وأموال الله أكبر بيقرأ آيات من سورة المائدة وشوف شوف يعني بيعاني ازاي وهو يقرأ ومع ذلك حفظ كتاب الله عز وجل ويحفظه للصبيان فليعتبر كل من أطلق الله لسانه فليعتبر كل أحد فينا يكسل عن النظر في كتاب الله عز وجل ولا يعرف كتاب الله عز وجل إلا في رمضان النماذج كثيرة جدا لكن أنا اخترت هذه النماذج الأربعة حتى يعتبر كل معتبر وحتى يتعظ بها كل من أصيب بإعاقة ويكون عنده إرادة ويكسر هذه الإعاقة ويستطيع إن شاء الله طيب سؤال ما هو واجبنا كأفراد مسلمين كشعب كأمة تجاه كل من ابتلي بآفة في بدنه وما هو واجبنا نحو كل معوق الواجب الأول على كل إنسان سليم إذا رأى إنسانا مبتلى أن يشكر الله على نعمة العافية الحمد لله الذي عافانا اثنين عليه أن يدعو للمبتلى اللهم أجره في مصيبته واخلف عليه خيرا منها اللهم عوضه عنها خيرا منها في الدنيا والآخرة يا رب ثلاثة عليه أن يع- يعامل كل مبتلى باحترام وبأدب وبتوقير وألا يزدريه وألا يحتقره فرب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أنت ممكن تتعالى عليه أو تنتقصه أو تزدريه وقلامة ظفره أفضل منك ومن مليون من أمثالك عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال فاللهم أصلح قلوبنا يا رب وربنا علمنا في قرآنه إن أكرمكم عند الله أقواكم لا أغناكم لا أبيضكم لا أمال مين أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أربعة واجب على كل واحد فينا يشوف أي إنسان مبتلى أن يبادر إلى نفعه أن يسارع إلى نفعه واحد فاقد البصر يمر من شارع خذ بيده خذ بيد أخيك أنت ما تعرفش خدمتك لإنسان مبتلى بآفة في بدنه ثوابها عند ربنا إيه والله العظيم ممكن أخدك ليد واحد أعمى عشان تعديه من الطريق يكون ثوابه عند ربنا أعظم من اعتكاف سنة في مسجد النبي محمد هو مش ابن النبي قال ولأن أعتكف قال ولأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا الناس العقلاء تعرف من أين يؤكل الكتف مساعدة الضعفاء مساعدة هؤلاء أعظم أجرا من قيام الليل أعظم ثوابا من صيام النهار أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إنما تنصرون بدعوة هؤلاء ترزقون بخدمة هؤلاء بدعوة هؤلاء فاحنا عايزين نكون عون لهؤلاء نسارع إلى نفعهم كيف استطعنا ومتى استنا- استطعنا طب معانا اتصال أبو أنس السلام عليكم يا أبا أنس أم أنس اتفضلي يا أم أنس السلام عليكم أسألك يا شيخ مصعب أهلا وسهلا الحمد لله اللهم إني أسأل أن ينفعك الإسلام والمسلمين الله يرضى عنك والله إني أحبك في الله الله يرضى عنك إيه، بصراحة حضر موضوع حضرتك النهاردة يعني مهم جدا بالنسبة للفترة اللي احنا فيها دي لازم نهتم بكل صغيرة وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة يعني اللهم إني أسأل أن يشفي المسلمين جميع المسلمين إن شاء الله اللهم أمين آمين والله نحن في نعمة يا شيخ مسعد لا يقدره إلا صاحب العقل العقل المدبر المفكر الذي يخاف الله ويتقيه حق- حق تقاته نعم وأرجو أن ت- رقم تليفونك الخاص بعد إذن حضرتك طيب خديه من إخواني في الكنترول ماشي.
ربنا يرضى عنك يا أم أنس ويبارك فيك معانا الأخت أميرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله كل خير بارك الله فيك بنعمة سبحانك يا رب والله أنا عندي يعني طلب وسؤال معلش طب أرجو ترفعوا الصوت شوية الله يرضى عليك ماشي حاضر الطلب إن شاء الله آم، يعني اختي خلفت بنتين سمت حفصه وعائشه مصر لزوجة النبي نعم.
آه، من غزو الشيعه فبالله عليك ادعي لهم انهم يبقوا رؤ- نص آه، زوجة النبي يعني انهم يبقوا حاضر.
في حاجه زي زوجة النبي عشان نغزو الشيعه ان شاء الله حاضر السؤال بقى آم، معلش والله انا انا بحب ربنا جدا ومنتقبه بفضل الله بس امريكا واللي بتعمله وطيارات بدون طيار ليه ربنا ما بينزلش عليها ابتلاء من الابتلاءات دي ليه ربنا ما بيوريناش فيها يوم حاضر انا بجد زعلانه قوي بس انا والله انا واثقه في الله مش بعرض ربنا في حاجه والله بس الموضوع ده يعني محيرني حاضر اسمعي بالله الدعاء عليك تاني وضح لي بالله حاضر حاضر جزاك الله أولا خير.
الدعاء ل- ل- لبنات أختك حفصة وعائشة أسأل الله عز وجل أن ينبتهما نباتا حسنا وأن يجعلهما من الصالحات وأن يجعلهما سببا لدخول أمهم وأبيهم إلى الفردوس الأعلى اللهم آمين السؤال الثاني الناس الطغاة اللي قتلوا الناس في البوسنة واللي قتلوا الناس في أفغانستان واللي قتلوا الناس في العراق وال- هؤلاء المجرمين ليه ربنا ما ينزلش عليهم عقاب ومين قال لك ألا تشاهدين الأعاصير التي تحصد آلاف وتخسر مليارات ألا تش... ألم تسمع عن الأزمة الاقتصادية اللي خلتهم شحتوا الله يمهل ويمهل ويمهل لكنه لا يهمل قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نعم اتصال السلام عليكم مين معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أمة الله أهلا يا أمة الله تفضلي
لو سمحت حضرتك اللي قد قد عليا
حاضر يعني أنا من ضمن- أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة نعم والنقاب فرض عليا
حاضر لو يا أردت أن أقرأ القرآن ماشي نعم بس مش عندي مصاحف يعني نعم
مصاحف يعني خاصة بيا أو ب- بفقدين البصر يعني نعم ودي بتتجاب من مصر ومش عندي ماشي شكرا حاضر.
خالص وجزاك الله عنا خير بارك الله فيك النقاب فرض ولا سنة ولا فضيلة اختلف أهل العلم قديما وحديثا على قولين قول قال من الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم قال إن النقاب فريضة والقول الثاني قال لا فضيلة وليس بواجب غير أن الذين قالوا إنه فضيلة وليس بواجب قالوا ولكن إذا رق الدين وكثرت الفتن وخشيت المرأة على نفسها يصبح فريضة فكيف لو أدركوا زماننا على أي حال من قال لنا إن النقاب فريضة وأنا أقول بهذا فقوله فوق الرأس وفي العين وسبقني إلى هذا أحمد بن حنبل ومالك في قول, في قول من قولين وغيرهما ابن آه، وابن عباس وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعبيد السلماني على أي حال من قال إنه فريضة فهو فوق الرأس والعين ومن قال إن النقاب فضيلة فكلامه يحترم أيضا أما من قال إن النقاب حرام فكلامه تحت الأقدام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله الله يحبك ويرضى عليك والذي خلق الحب وبرأة الناس ما إني أحبك في الله يا شيخ مسعد أحبك الله الذي أحببتني لأجله بارك الله فيك ونفع الله بك الأمة الإسلامية يا أخي أنت وأنت وجميع الشيخ العوام يا أخي آمين والسامعين بالنسبة أنا عايز أخد رأي سيادتك في حاجة معلش أنا عملت مداخلة مع حبايبي في الله أقول لك مجموعة المقمرة بتوع امبارح فنسيت أذكرهم بحاجة بص حضرتك إحنا بنعمل إيه ومشايخنا الأفاضل ربنا يبارك لنا فيهم وفي عمرهم يا رب ويطول لنا في عمرهم بيعملوا إيه مم.
وبص للجماعه التانيين آه، المعلم بتاعهم اللي اسمه فلوباترا ولا كليوباترا ده، لما طلع بيقول لك ان السلفيين اشد خطوره علينا من اليهود يرضي ربنا يا أخي، بص انتوا بتذكروني بايه وهم بيعملوا ايه حاضر اليس على الحق يا اخ مسعد اليس ديننا على على الحق ونحن على الحق يا اخ مسعد نعم نعم يا اخي مسعد في- ما بلى.
يرضيش ربنا والله احنا قلنا ألسنا على الحق بلى نعم نعم والله العظيم فعلا احنا اقول لك أنا- نار في قلوبنا والله طب اسمع الجواب اهدأ كده واسمع الجواب ألسنا على الحق بلى على الحق طيب آه، ما المطلوب منا في هذه الأزمة التي حدثت أخيرا أنا قلت ضبط النفس كظم الغيظ وترك الأمر لمن يقوم على ح- البلد في هذه المرحلة الانتقالية من الجيش والحكومة والداخلية عشان يعاقبوا أي إنسان خارج على القانون أي إنسان خارج على القانون مسلم نصراني اللي يخرج على القانون تتقطم رقبته بالقانون بالقانون ولو فعل القانون لاندثرت هذه الجرائم أو على الأقل قلت وانا بس عايز اذكر بحاجه بس عشان البعض بيقول نحن مضطهدون انا بسال يعني المسلمين في امريكا قد ايه حوالي 10 مليون المسلمين في الصين قد ايه 70 مليون المسلمين في فرنسا قد ايه 6 مليون المسلمون ملايين في كل هذه الدول هل سمعتم ان امريكا فيها وزير مسلم هل سمعتم ان الصين فيها وزير مسلم هل سمعتم ان كندا فيها محافظ مسلم يا أخي ده الأقليات نتمنى أن تعامل الأقليات الإسلامية في كل دول أوروبا بتاعت الليبرالية والمهلبية نصف معاملة شركائنا في الوطن من النصارى في بلدنا يا أخوانا ده أقول لك إيه ده الأديرة ده في دير مبني على 2700 فدان دير يبنى على 2000 فدان أنا مش شايف أي اضطهاد الحقيقة ربنا يهدي الجميع السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذن حضرتك الشيخ كنت عايز اسال سؤال يا ريت يكون في الموضوع اه ان شاء الله هات يعني حضرتك انا ما شاء الله فاتح آه، محل و- وربنا سبحانه وتعالى كرمني وموسع عليا بس بمر بفتن وابتلاءات كتيره حاجات بتفسد عندي وبتبوظ امم فببقى قاعد متحير يعني الحمد لله ملتزم ب- بصلي بتصدق بقوم الليل فبقول يعني بسأل نفسي هذه الابتلاءات مثلا ايه حاجات بتبوظ عندي آه، موتور ثلاجة بيبوظ ده بيتحرق فأقول أنا يا ترى مقصر في إيه فمش لاقي يعني سبب معين طيب وعايز إن أنا أعرف عشان إيه أتجنب الأمور ديت عشان ربنا يبارك لي الله وبعد يرضى إذن عليك حضرتك رقم الموبايل بتاعك خدوا من الكنترول من أخونا المخرج آه, آه طيب أنا بقول بس آه لصاحبنا خذ بأسباب الحياطة والأمان والرعاية عشان الحاجات ما تفسدش شوف الكهرباء فيها عطل الموتور في كذا في كذا عشان ده التوكل على الله قال تعالى فإذا عزمت فتوكل يعني خذ بالأسباب ثم عليك بالدعاء واصبر على هذا الابتلاء حتى تفوز بالأجر معنا أم خالد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك ازاي ازيك يا شيخ مسعد ربنا يبارك في ربنا عمرك يبارك في عمرك والله انا ب... انا بتصل بس عشان اسلم على حضرتك والله ربنا يبارك في عمرك ويعني كل كل حلقات حضرتك انا بسمعها الله يرضى ولكن عنك.
آه، يعني بسم الله ما شاء الله عليك زحمه كتير آه، تليفونات ما الله بقدرش يستر.
ادخل والله الله يرضى عليك وانا ليا يعني حاجه آه، جزئيه حضرتك تفسرها اتفضلي يعني الثوره خلصت يا شيخ مسعد نعم وخلاص الحمد لله والطغاة انسجنوا وكل حاجة امم ليه الوقت بن- بنضرب في بعضينا ليه امم ليه عشان ما فيش واحد كان في الثورة في الثورة الا الوقت بيدور على حتة من التورتة يمسكها صح والمية وخمسين واحد والله العظيم انا شفت واحد النهاردة ما هيترشح ل- ل- للرئاسة اقسم بالله العظيم خمس قنوات دخل فيهم في وقت واحد خمس قنوات ده سوبر مان ولا ايه ما شاء الله اقسم بالله يا شيخ مسعد انا اقوله مش هقوله على الهوا لان كل الناس شايفه نعم كل الناس شايفه وكل قناه بيقول بكلام بطريقه تانية امم طب ليه كده ليه مصر يتعمل فيها كده ليه وهم بيدوروا على السلفيين السلفيين بيقولوا قال الله وقال الرسول امم ها وهم بيدوروا على مناصب السلفيه مش عايزين مناصب نعم ما هم مش عايزين مناصب نعم.
الشيخ محمد سا... حسان بريء من من المناصب دي وجميع من يعمل معاه الله يرضى عليك يا ام خالد ويبارك فيكي جميع من يعمل معاه مش عايز اي حاجه من كده قال قال قال الله وقال الرسول نعم ودي اللي دي اخرتنا احنا دي اللي الاخره بتاعتنا احنا نعم احنا بنعمل للاخره ما بنعملش الدنيا زي ما هم عاوزين زي ما ال- الاجندات اللي هم جايين بيها امم اللي عايزين يبيعوا مصر مصر اعظم دوله في العالم نعم تاريخ امريكا ايه تاريخها ايه 200 سنه امم
دوله 7000 سنه الله يرضى عليك يا ام خالد ليه ويبارك ليه فيكي كده ليه عايزه حضرتك تكلمهم بالعقل حاضر يا هو الثوار بتوع 25 لا يمت للناس اللي على الساحه دلوقتي بصله هم عملوها وقعدوا في البيوت حاضر المقهورين مم.
اللي اللي انظلموا امم طب ليه كده ليه؟ ليه كده؟ هم ظاهرين ده يعني آه، شكلهم مفتوح خالص يعني اسماعيل يا ام خالد الله يرضى عليك جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكي م- مداخلة ثرية ومن أمنا أم خالد ومحترقة بقى يعني هناخد بس الأخ بتاع تونس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله فيك يا شيخ مسعد بارك حي الله أهل فيك.
تونس أت- والله يا شيخي يا مسعد إن ه- البرامج التي تقدمونها هي كبيرة وأريد أن أتدخل في الموضوع الذي- بتاع الاحتياجات الخصوصية نعم الأشخاص الذين تعلموا القرآن وحفظوه ذلك الشخص نعم والله إني أدعو شباب المسلمين اليوم نعم الذين من عليهم الله نعم بالصحة والعافية أن يعودوا وأن يجعلوا ذلك الشخص مثلهم نعم وأن يعودوا إلى كتاب الله وسنة نبيه نعم قبل أن يشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المولى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكلامي هذا أوجهه إلى بعض الطلبة الذين هم عندي أق- أعلمهم بأن يلتزموا بحفظ كتابه الله.
سواء كان عني أو عن عن- أ- أ- أشخاص آخرين
الله أن يرضى يلتزموا عليك وأن وخاصة مراجعة الكتاب الله يبارك فيك ويجزيك بالله خير أدعوك أن تتكلم في هذا حاضر الموضوع أبشر يكون إن شاء الله الله يرضى عليك آه طبعا أم خالد أنا بقول لك آه، الثورة لسه ما خلصتش ومصر آه، تدبر عليها مؤامرات في الخارج ويصدق وفي الداخل من بعض السذج ومن بعض الطامعين فالموضوع ما انتهاش لسه في الفلول لسه في اللي عايزين يرجعوا عقارب الساعة لورا كل من كان ينتفع في النظام السابق من خيرات مصر ويمتص في دماء مصر الآن إن استطاع أن يفعل أي شيء ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء سيفعل الموضوع لسه ما انتهاش يا أم خالد الثورة تنتهي لما يبقى في مجلس شعب محترم في حكومة قوية في رئيس حاسم وحازم بشريعة الله بعدل الله عز وجل إنما لسه احنا في ال- في المخاض وطلقات المخاض كلما اقتربت الانتخابات حميت وكلما اقتربت الانتخابات آه، ثار من يريد أن يعيد عقارب الساعة الوراء وربنا هيخزيهم إن شاء الله وربنا هيتم نوره إن شاء الله قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه، أخونا من تونس آه طبعا عبرة وعظة الأخ اللي بيعاني ده وحفظ القرآن ومع ذلك ويحفظه ده هذا يعني حجة من الله على كل معافى هجر القرآن أنا عايز أستأنف الموضوع أنا بقول لكل مبتلى بعد النماذج اللي شفتها دي إعاقتك ابتلاءك مش نهاية العالم هناك الكتابة البارزة للمكفوفين في لغة التخاطب للصم والبكم في استخدام الحاسوب لناقص القدرة العقلية في سيارات مجهزة في كراسي متحركة وبقول لكل واحد سليم واجب عليك انك تشكر ربنا واجب عليك ان تحترم المبتلى ولا تزدريه واجب عليك واجب ان تسارع الى نفعه واجب عليك ان تواسيه وتذكره باجر الصابرين واجب على الاغنياء أن يساعدوا إخواننا هؤلاء بشراء الأجهزة لهم أجهزة غالية جدا آه، إيد صناعية غالية جدا كرسي متحرك غالي حاسوب غالي الناس اللي ربنا مديها فلوس وبتضيعها في مارينا وفي الغردقة وفي شرم ناسية ليه هذا الباب غفلة ليه عن عشرة مليون مصري معاق وعلى الدولة الدولة الحكومة أن تصرف عليهم من المال العام لأن الأجهزة غالية الثمن أن تنشئ مراكز محترمة لتأهيل هؤلاء يد واحدة مؤهلة أفضل من يدين جاهلتين التأهيل ثلاثة على المجتمع كله أن يكرمهم بإشراكهم في الحياة العامة أنا عارف أن كان في قانون بتوظيف 5% من هؤلاء في الشركات وحتى القطاع الخاص أنا عايز أضيف حاجة كمان ليه مجلس الشعب اللي جاي ما يبقاش فيه مثلا عشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعينوا كده تعيين أه، مش في عشرة مليون معاق في مصر عشرة يمثلوا عشرة مليون واحد فقد ايديه ومعاه دكتوراه واحد فقد عينيه ومعاه ماجستير وعقلية ما تعينوهم ما انتوا كنتوا بتعينوا الطبالين والزمارين عشرة بس عشان يعبروا عن مشاكل هؤلاء ده اقتراح بقترحه يعني عشان اخواننا دول ما يشعروش بالعزلة ما يشعرش حد فيهم انه منبوذ انا هختم بس اقول ازاي الاسلام كان يتعامل مع اصحاب الاحتياجات الخاصة من 1400 سنة شفتوا النبي كان بيقول لابن ام مكتوم الاعمى ايه تعالى يا من عاتبني فيك ربي ويقعدوا على عبيته شفتوا الاحترام شفتوا التوقير شفتوا المحبة الجماعة الرومان كان أي ولد يولد معاق يموتوه إسلام ما قالش كده إسلام قال بإخواتكم كلوا معاهم ودخلوهم بيوتكم وصحبوهم قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قالها مرتين القرآن مرة في رفع الحرج عن الأكل والشرب معاهم اوعى تأنف تاكل مع واحد أعرج يقول لك مش عارف ربنا قال لك ليس على الأعمى حرج ليس على الأعرج حرج ليس على المريض حرج يعني اقعد معاه وكل معاه واشرب معاه وعيش معاه ما تنبذهوش الموضع الثاني رفع فيه ربنا الحرج في الجهاد عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض عمر بن عبد العزيز عمل إحصائية على مستوى الدولة أحصى فيها عدد المعاقين أبو حنيفة أمام المسلمين عمل تشريع قانون يلزم بيت المال يلزم وزارة المالية بالنفقة على المعاقين الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي سنة كام يا أخوانا قبل ما يبقى في أمريكا سنة 88 هجرية الوليد أول من عمل مستشفى للمجزومين شوف بقى الوليد عمل إيه شوف رئيس المسلمين عمل إيه أعطى لكل مقعد خادم كل واحد مشلول الدولة عينت له خادم يقبض من وزارة المالية وأعطى لكل أعمى قائد يقوده شفتوا الإسلام كيف تعامل مع هؤلاء شفتوا زي احنا سبقنا العالم كله في الاهتمام بهذه المشكلة وفي وضع أنسب الحلول إليها الغاية من الحلقة إن أذكر كل صاحب نعمة بنعمة ربنا عليه عشان يشكر وإني أذكر كل مبتلى بآخرين كسروا حاجز الإعاقة وتفوقوا على الأسوياء وتكلمت بأسمائهم الدنيا ابن باز كشك ها موسى بن نصير أبان بن عثمان بن عفان وعشرات ممن ذكرت أسماؤهم لكم أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بنعمة العافية كما أسأله أن يجير كل مبتلى في مصيبته وأن يخلف عليه خيرا منها وأن يعوضه عنها بالفردوس الأعلى بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته